السلام عليكم ورحمة الله أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد فهذا بمشيئة الله عز وجل هو درسنا الخامس عشر في سلسلة شرحنا لأحاديث صحيح البخاري كما ورد في شرح الإمام ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري اللهم ارضى عن ابن حجر وعن الامام البخاري وعن السلف الصالح وعن صحابه الحبيب الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم جازهم عن الاسلام خيرا وعنا يا رب العالمين كما ندعوك يا ربنا ان تفرج كرب كل مكروب وان تسد بين كل مدين وأن تفك كل أزمة عند المسلمين يا رب العالمين اللهم اشرح لنا صدورنا يسر لنا أمورنا بلغنا مما يرضيك آمالنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم من أراد بالمسلمين كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم اعتق رقابنا من النار واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا صدرا ضيقا الا شرحته ولا ظالما الا نجحته ولا مظلوما الا نصرته ولا ظالما الا هديته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا بفضلك يا أكرم الأكرمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا وبعد حديث اليوم ان شاء الله رب العالمين حديث مهم وخطير لانه سوف يعلمنا جميعا حقوقا تغفل عن اذهاننا او تعزب عن اذهاننا او ربما ننساها في خضم الحياه الانسان منا في خضم الحياه طالما ان مفيش دروس علم تشحن القلوب وتشحن البطاريات النائمة والموصلة بالأرض إذا الإنسان ينسى حقوقا عليه ودروس العلم من أكبر فوائدها أن العبد يعرف بها ما هي الحقوق أو الواجبات لكي لا يأخذ أكثر من حقه ويؤدي الواجبات التي عليه نحو إخوانه أو بمعنى اخر نفهمه ايه حق الناس علي عشان نبيت يوم القيامة كما قلنا في خطبة الجمعة ان اصعب باب يشك الانسان ان يعبر منه عمل واحد فينا هو باب المظالم وباب المظالم اللي هي حقوق الناس عندنا لان للناس حقوقا لدينا ونحن اكثر الناس تضييعا لحقوق الناس يعني فيه ناس ربنا جعلها او يعني يسر لها ان تقوم بحقوق الناس كما يحب رب الناس وهناك اناس وده اغلب الناس يكرهون كلمة الحق يعني مجرد كلمة حق دي يكرهوها ومن كره الحق كما قلنا من قبل فكأنما كره الله سبحانه لأن الله هو الحق المبين. أي إنسان تجد ما يقبلش الحق فهذا إنسان تدرك أنه كاره لله. وهذا جل الشعب المصري ها لا يعني كل انسان كويس طالما انت ما بتنصحوش لو نصحته وجاب النصيحة على غير هواه فهو يكرهك ويتجنب لقائك ويتجنب جلستك وهو ما يلاقيك ياخد جنب منك ليه؟ لأنك تذكره بالحق حتى قيل في الأثر سوف يأتي زمان على أمة محمد تكون جيفة الكلب المنتنة أحب إليهم من رجل يذكرهم بالله سبحانه. آه. في ناس لله تعالى تكره أهل العلم وتكره أهل الحق وتكره الناطقين بالحق وللحق ولكن الله عز وجل جعل في هذه الأمة من يقول الحق لا يخاف في الله لومة لائم اللهم احشرنا جميعا في زمرة أهل الحق يا رب العالمين علشان ندخل في الحديث على طول لأنه حديث هو طيب خمس كلمات لكن عايزه خمس سنوات عشان نفصله احنا اتفقنا ان احنا من كل باب في كتاب صحيح البخاري هناخد عينة تنم او تدل على بقية الاحاديث اللي في الباب واحنا لغاية النهاردة ادينا تقريبا رابع او خامس شهر في احاديث صحيح البخاري ولم نزل في باب الايمان عتمنا الله واياكم في زمر اهل الايمان لسه لغايه دلوقتي في كتاب الايمان ليه؟ لان دي الركيزه الاولى اللي هو الامام البخاري صدر بها كتابه خلى اول باب كتاب الايمان يعني ان شاء الله ندخل على باب العلم والعلم من غير ايمان ما ينفعش الجماعه اللي هم الروس قبل ما ربنا يشتت شملهم ها اللهم شتت شمل كل كافر يا رب العالمين امين يا رب ولا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا وصلوا في العلم الى مراقيب اعلى درجات العلم صاروا يسابقوا امريكا ولكن لكفرهم بالله عز وجل خلاص هنا تدخلت يد العنايه الالهيه قالت السماء كلمتها الاتحاد السوفيتي انت اسمك ايه؟ احنا اسمنا الاتحاد السوفيتي لا تكن الاتحاد السوفيتي في ايام لم يكن وسبحان من يقول الشيء كن فيكون والدور الجاي طلع على امريكا برضه انت ايه؟ الولايات المتحده لا تكوني الولايات المتحده يوما ما لم تكوني الولايات المتحده سنه تقريبا 87 فاكرين انتوا آه سفينة الفضاء تلدة فاكرين كويس تلدة التحدي اسمه كده وكان فيه رواد فضاء سبعة فبيسألوهم قبل ما يطلعوا وهم رايحين على قاعدة كيف كيرج عشان ينطلق الصاروخ بيهم يقول لهم انتوا الصاروخ ده بالذات والسفينة دي بالذات ما فيهاش اللي هي جنب السيت اللي هي المقاعد الايه النطاطه او الحافظه اللي هي لو حصل خلل يبقى المقاعد دي تحمي مين؟ تحمي رائد الفضاء اللي ماشي فيها. قالوا لا الكلام ده كان زمان ده اسمه صاروخ التحدي ما يحصلوش خلل ابدا ابدا قالوا ابدا ركبوا شفنا على شاشات التلفزيون عبر الاقمار الصناعيه بعد سبع ثوان فإذا حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن لها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. سبحان الله. بعد سبع ثواني من فوق راح منتجر بالسبعة وفين المقاعد النظافة والقاطبة والآخر يقول للشيء كن فيكون. فما دام انت تعبد القادر وتدعو ان قلبك خرب فقل يا معمر القلوب عمر قلبي بتقواك وطاعتك وقرار تمسك بيدك في حبل الله المتين وبالعروة الوثقى جاءتك كلمة من كلمتي الله عز وجل لأن كلمة الله سبحانه تنقسم اثنين كلمة تكوينية وكلمة تشريعية لسه كنا بنفتح في المغرب اهو ولو ان ما في الارض من شجره اقلام شوف الشجر اللي في العالم ده كله تعمل ايه؟ اقلام والبحر يمده من بعده ايه؟ سبعه ابحر شوف الميه اللي اربع اقماس اليابسه اربع اقماس الكره الارضيه عباره عن ايه؟ ماء واخد بالك؟ يتحول لحب والاقلاء والشجر اللي في العالم ده كله وجميع الغابات في الشمال والجنوب والشرق والغرب بتاع ال- ال- ال- الكره الارضيه اتحول الى اقلام ما نفذت كلمات الله. خلي بالك؟ فكلمة الله نوعان كلمة تكوينية مثلا يا جبريل جئني بقبضة من بقاع الأرض فجاء جبريل تشكل في شكل انسان قبل ان ينفخ فيه الروح يمر عليه ابليس يقول لابد ان هذا خلق لشيء ما المخلوق ده غير المخلوقات الثانيه فلما امر الله سبحانه وتعالى الكلمه الاولى كلمه كن كن ادم فكان ادم نفخ فيه الروح فعطس ابونا ادم فقالت الملائكه يرحمك الله يا ادم فكان اول كلمه يسمعها ابونا ادم كلمه الايه؟ الرحمه كتب ربكم على نفسه الرحمه الرحمه اللهم ارحمنا يا رب دي كلمه تكوينيه ادي واحد لا اب ولا ام في تركيبه ثانيه قال في بقى واحد هيجي او مخلوق ثاني ها بس مخلوق تبع المخلوق ده حواء من آدم ومن آياته أن خلق لكم من إيه؟ من أنفسكم أزواجا عشان تبقى تبعك تبقى حتة من الضلع بتاعك من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هذا في مخلوق ثاني عجيب لازم المخلوقات اللي تيجي بعد كده يبقى لازم أب وأم قال بس عيسى ابن مريم هنعمله آية للناس فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة اترعبت حصل لها رعب قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا المهم بإيجاز جاء عيسى عليه السلام من أم بلا إيه؟ بلا أب خلاص وبعدين هناك امور تخرج عن حدود القدره العقليه او بتاعه الفكر بتاعه الانسان. في سيدنا زكريا لما لقي الخير دخل على السيده مريم كده فاتها في الصيف في الشتاء وفاتها في الشتاء في الصيف يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه دعا دعوه عبر من السن 86 سنة كما تقول كتب التفاسير المعتمدة مراته 83 سنة خلاص آه. وهن العظم مني استعل الرأس شيبة كنايات عن ايه؟ اه خلاص شوف العظم اللي هو انشف حاجة في ابن ادم بقت ايه؟ بقت ضعيفة بقت لينة يبقى لقيت جسمه ايه؟ اضعف وبعدين لا تذرني فردا وانت خير الوارثين يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا نعم يا رب انا نبشرك بغلام وكمان واسمه شوف ثلاث بشريات ان انت مراتك هتحمل وطبعا والمولود مش هيموت وهو صغير لا الى ان يصل الى ايه؟ بغلام مش بمولود مش بجنين لا بايه؟ بغلام اسمه يحيى يبقى ايه؟ لم نجعل له من قبله كان ملوش مثيل قبل كده حاجه حاجه فريده من نوعها. انا رب بس طب طب ازاي؟ مع ان هو دعا الاول قال يمكن طب انت دعا ايه؟ ربنا قال استجبنا لك بتتعجب ليه؟ ها؟ والثانيه قالت ايه؟ يا ويلتى ها؟ أألد وأنا عجوز وهذا دعني شيخا معقولة دي؟ طب ازاي؟ أتعجبين من أمر الله معقولة أمر الله عز وجل حد يتعجب بالله فسيدنا زكريا برضه يعني برضه لسه مخلوق بشر رب اجعل لي آية ربنا عايز دلاله وعلامه ان مراتي حملت قال اياتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويه او في ال عمران ثلاثه ايام الا رمزا يعني ايه ما يكلمش الناس ينقطع لسانه عن الكلام فما يقدرش يبيح باي كلمه اول ما ينقطع عن الكلام لسانه يعرف ان زوجته قد حملت فراح لمراته خلي بالك انا اول ما بطل كلام ما اقدرش اتكلم بيبقى يعني معجزه الله قد حدثت فكل يوم صحيح كفر زكريا يقول لها نعم تقول لي ها خلي بالك انا عايز ايه؟ عايز تطمئن ابن ادم لا يشبع من فضل الله مش حد يشبع من فضل الله وبعدين انت انت بتطرق باب مين؟ الكريم ها الكريم ها سبحانه وتعالى الراجل الغلبان ما نحطوش الا درهم درهم فخرج بيه يروح يشتري حاجه مراته هتموت اللي جوه ف لكن بيتخانقوا مع بعض ايه بيتخانقوا على ايه؟ بيتخانقوا على درهم لا ده انا اللي اديته لك لا ده انا اللي اديته لك المهم قال لهم بقول لكم ايه؟ بره ولا يعني درهم انا اللي خد وراح مديهولهم ورجع على البيت تاني هو واثق ان مراته مش مراتك واثق من دي واثق ان في البيت واحده تعمر البيت الخربان السخر ال ها يعني لا هو واثق ان مراته مش هتعمل ازعرينا ولا تروح تغضب بيتها واللي يعوز البيت يحرم على الجامعه والخيبه اللي احنا عارفينها دي كلها قالت له طيب شويه متاع عندنا قديم سجادة قديمة على كوز قديمة على مش عارف، حد كان يشتريهم تاخد تبيعهم يمكن حد يرضى يشتريهم خرج لقى راجل بياع سمك فضل معاه سمكة ريحتها مش ولا بد ومش حد راضي يشتريها قال له يقول لك ايه تمكن ما حدش راضي يشتريها وانا شايف الحاجات دي ما حدش راضي يشتريها تيجي نبدل يعني احط بلوتة على بلوتك ويعني إيه؟ وان المصائب يجمعنا المصابين صح ولا لا؟ تلاقي الناس في المستشفى حبايب واصحاب وخير وكاس الله يقوم بالسلامه باذن الله وطبقات وخير المصائب تجمع الناس مع بعضها سبحان الله قال له ماشي اتفقنا في البيع طلب السمكه ومروح فتح السمكه مراته لقيت جوهره في حد بيضه الحمامه الحاجه دي يا خبر جوهره المهم راح بيها لواحد صاحبه بتاع جواهر قال له انا ممكن اشتريها منك ب 60000 درهم بس في واحد يشتري باكثر مين قال له فلان راح لفلان قال له انا اشتري منك ب 80000 بس في واحد يشتري اكثر فلان راح لفلان قال له انا بقى اشتري ب 120000 ان رضيت بس مش حد يديك اكثر من كده راح واخد ال 120000 ورجع البيت هو دخل الباب واحد فقير وراه بيخبط لو واحد زي حالاتنا خد ويقتل ويعمل لا قال له شوف تعالى انا من لحظات كنت اكثر منه مش السلك كان ضاربني ما كانش فيه سلك اصلا خلي بالك تعالى نقسم بالنص بالنص انت ليك 60000 وانا ليك 60000 ده ما كانش مستحسن فراح واخد الستينات ومشي خطوتين وراح راجع تاني قال له خذ والله لست بحاجه ان الله انني ملك من السماء بعثني الله لاختبر نعمه الله عندك شوف انت كافر ولا هتنكر وتقول ده انا ورثت كابرا عن كابر ها خلي بالك من اليقين في الله عز وجل طالما انت عندك يقين خلاص بس ارجو لك من قبل ان العلم انواع اربعه العلم أربع أنواع أربعة أنواع علم ساطع وعلم نافع وعلم شافع وعلم ضار والعياذ بالله علم ساطع الأول العلم بالله وبالكتاب وبالسنة العلم ساطع علم يرفع من اراد الله به خيرا يفقهه في الايه؟ بعلم الصافي وفي علم بقى ايه؟ مات
انتوا لسه ما انا عارف ما أنا- ده لما انا بتذكر فيه قبل ما اقرا الحديث ده انا بقول كلهم خمس كلمات المهم اه الله يكرمك علم بقى نافع اللي هو العلم الطب والهندسه والزراعه والحرفه والكهرباء والسباكه دي علوم ايه؟ ما لازم تتعلمها مش نسيبها لبتوع الغرب لما يصدروا لنا ال- الخيال والتكنولوجيا واحنا قاعدين حاطين ايدنا على خدنا على ها ودول يفهم برضه ايش شويه علوم في الكتب وده برضه صعب ربنا ياخد يد اولادنا يا رب وعلم شافع علم الادب الشعر حسن الكلام ده علم يدفع للانسان برضه يتكلم كده تبقى تلاقي في ناس ما شاء الله الكلام يتكلم كلام طيب وفي ناس لما تيجي تتكلم الكلمه يقول يا ريت اسكت عنها يا ريتك ايه تسكت وفي علم بقى والعياذ بالله علم السحر والتعوذه ها وعلى وزن السحر والتعوذه الاعلام الفاجر ده السحر والتعوذه بالظبط علم باطل بتاعت الملك والنفس وتحت من الملك والملكيه كده حكومه الامثلاق يقول يقول لك الله ابناء مصر قاموا لمصلحه مصر مات اول واحد راح في ده قال لك آه، يلا بقى ده كان مجرم وقرايبه نهبوا مال الدوله الثاني ده راجل المؤمن ها ماشي المؤمن نيجي الحديث المشكله انك نبي قال الامام ده ايه الامام البخاري ده باب خوف المؤمن مش من الله ها؟ من ان يحبط عمله وهو لا ينتبه ممكن ابقى انا اعمل للاسف الشديد ما بعدش حساباتي مع العمل اصل احنا مثلا ايه بنصلي خمس صلوات في اليوم في المسجد وسنن وكل- بس ما ما, ما بيخطرش في بالي احيانا ان قد يحبط العمل وانا لا اشعر لان هناك من الامور او من الاعمال اشياء تحبط العمل والعياذ بالله رب العالمين ان تحبط اعمالكم وانتم ايه لا تشعرون بخطيره خط ازاي اول سبب والسبب الاساسي الذي ذكر في كتاب الله لاحباط العمل ان ترفع صوتك على صوت رسول الله ممكن تجيب واحده ست تقول لها بقول لك ايه الحجاب فرض تقول لك بس انا مش مقتنعه انا ايه انا مش مقتنعه عدم قناعتها رفع لصوتها فوق صوت رسول الله بل بالعكس هو رد الامر على من امر يعني زي ما بيقول ايه انا زي بني اسرائيل نؤمن ببعض الكتاب وايه ونكفر ببعض انا حلو الدين في الصلاه في الصوم انا في الحاجات دي مش مظبوطه مع عقلي شويه طب بقى استهانم انت بقى بتكفري ببعض الكتاب من كفر بجزء من الكتاب فقد كفر بالاسلام كله لكن هي لو مؤدبه تقول ايه والله ادعوني بالهداية أنا الحقيقة مقصرة وشعرة بالجرم اللي أنا عاملاه وشعرة بالذنب الكبير اللي أنا عاملاه وشعرة بأن أنا مصر على الكبيرة ولكن ادعوني بالهداية وأنا إن شاء الله ربنا يسهل وأتوب قبل ما أموت يبقى إذا ده عبد أو أنا مقرة بذنبها دي فيها درجة من درجات الخير لكن الثانية بكل بجاحة تقول لك إيه الدين مش حجاب الرك عننا الحجاب حجاب القلب هيبقى اللهم اصرف قلبك بعيدا سبحان الله في حاجه من حاجات حجاب القلب ربنا قال لك تحجبي على غطس جسمك انت تقولي حاجات حجاب قلب حجاب ايه؟ سبحان الله لكن هي تؤمن ببعض الكتاب وتنكر بعضه فكانما كفرت بما انزل على محمد يحبط عملها ولا ما يحبط يبقى لا فايده لا في زكاتها ولا صيامها ولا طاعتها لجوزها ولا تربيتها لاولادها واحتمال ربنا يطلق عليها راجل والعياذ بالله يتوم وسوء العذاب في البيت هي زوج طريق اللسان الذي هي سيء الملكه الامور دي كلها سبحان الله يعني الانسان يجب ان يراجع حساباته يحبط عمل الانسان اذا كان ظالما للناس يعني ايه؟ يعني كل يوم انت تكتب لك ثلاثه مسلمين الغلبه الواحده في الاسلام ب 36 ثانيه 36 في 3 ب 108 يبقى لم يبقى كانك ارتكبت جريمه الزنا في هذا اليوم 108 مره بالله عليك انا عايز اقول لك كم حسنه انت عملتها طول اليوم تساوي جريمه زنا 108 مره ده انت ارتكبت ثلاثه بس ده انا بكلمك على اساس ارتكبت ثلاثه ده انت بتغتاب الوزاره كلها اللي انت بتشتغل فيها ده الوزاره كلها حراميه اه خلي بالك من الكلام ده كلام صعب قوي ده كلام خطير ده اللي دل ودينا الجهل ان لم نتق الله ان لم نتق الله المسلم يا اخوانا كلامه قليل وعمله كثير وخوفه كبير واشفاقه خطير هكذا المؤمن مش مش امن من مكر الله قاعد حاطط رجل على رجله يقول لك يا بختنا بالنبي ايوه يا بختنا بالنبي بس احنا عملنا ايه؟ ها بما قاله الحبيب المصطفى ها احنا بالضبط فينا جماعه يشبهوا اليهود في ايه؟ نحن ابناء الله واحباؤه، احنا الامه المرحومه بايه؟ كنتم خير امه اخرجت للناس، ليه؟ ليه؟ هل تامرون بالمعروف؟ اه تنهون عن المنكر، ايه ثالثه؟ تؤمنون بالله. الايمان بالله الايمان الكامل العام الشامل مش تاخد حته اللي تعجبك وتسيب الجزء اللي ما يعجبكش. هتوحد الله يا مؤمن. احباط العمل ده من اخطر الامور التي تراجع حساباتك فيها واقل ما فيها ادي انا قلت لك على غيبه غيبه دعوة انسان مظلوم عليك في جنح الليل انت نائم وعين الله لم تنم تروح فين من الله تروح فين من الله سبحانه وتعالى اين تذهب ها حقوق الناس عندك توديها فين ها رجل من ارض الحجاز اثق فيه قصه لي قصه كان في المنطقه اللي احنا عايشين فيها راجل اسكافي يعني بيسمع ايه من الاحداث الكل ما يجي يضرب الابره في النعم ينفخ في صابعه كده كل ضربه بنفخه قال لي حطها عليه قلت له انت بتعمل كده ليه؟ قال لي احكي لك حكايه خلينا جار ملوش حد كبير السن مرض مرض الموت دخلت عنده قال لي نفسي في شوية تمر بلح يعني فرحت بالسر قال لي بس بعد اذنك اطلع بره الله غريب قوي واحد بيموت وطالب بلح بيقول لي اطلع بره طب ليه؟ قال فوقفت وبصيت عليه من سفحة الباب اشوف الراجل ابو 80 سنة ده فبيطلعني بره ليه؟ فقال لي ايده فك حزام من على وسطه من تحت الجلابية سموه العرب هناك كميان كميان اه حضرتك غير حزام كده اثار الحزام ده مليان جنيهات ذهب خلي بالك يجيب التمره يحط فيها الجنيه تحت يحط الجنيه ويروح بلعه خلي بالك ساعة دي لو ها ثالث تمرة بثالث جنيه زور تروح طلع راح دخل اخينا ده الشافي راح واخد بقية الجنيهات وراح سبحان الله حط صباعه في بق الراجل في حلقه راح مطلع الجنيه اللي كان متعلق قال لك حسيت ان نيرانا قد احرقت اناملي حسيت ان فيه نار وانا باخد الجنيه من زوره حسيت ان فيه نار بتلفح اصابعي ومن ساعتها لي 11 سنه كلما عملت عملا اشعر ان نيران الدنيا كلها في امامي يتوب الى الله ازاي ده بقى مساله صعبه ولا سهله والله صعبه حقوق الناس اللي بتاكلوها ولع حقوق الناس حقوق الناس اتقوا الله كل واحد يراجع حساباته انا ما انا بقول اهو كل الاثنين وكل جمعه لنا 20 سنه يا اخواننا مظالم الناس حقوق الناس خلي بالكم ما تنامش لحد لو عندك حاجه لو عندك حاجه تسمحه وما تنشئش ذنوب جديده عليك ما تضيفش للرصيد الاسود رصيدا اخر بيض السواد بيض المسودات الماضيه اللهم ضيق لنا صفحاتنا يا رب العالمين الكلام ده كله بنقوله مش مقدمه لا ده في نص الحديث لما تشوف الحديث دلوقتي قال ابراهيم التيمي ما عرفت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا يعني ايه سيدنا ابراهيم التيمي الله يرضى عليه ده تلميذ الحسن البصري وكان رضي الله عنه اذا جن الليل يقول في نفسه هذه ليلة القيام يفضل يصلي لغاية الفجر يجي تاني ليلة يقول هذه ليلة قراءة القرآن يفضل يقرأ القرآن لغاية الفجر يجي رابع ثالث ليلة يقول هذه ليلة الصلاة على رسول الله يفضل يصلي على الحبيب المصطفى هذه ليلة لا إله إلا الله وهكذا طوال حياته يقول ما عرفتش قولي على عملي إلا أيقنت أن يوم القيامة يقولوا أنت كذاب الحسن البصري سمع قارئا يقرا ليسال الصادقين عن صدقهم فبكى وقال يا رب تسال الصادقين عن صدقهم فما بالنا نحن يا كذابون حسن البصري بقول يا رب انت هتسال الصادقين عن صدقهم هم الكذابين اللي زي حالاتنا يقولوا ده هذا الراجل بيقول امال احنا بالله عليك نقول ايه؟ ربنا يجيب الصادق ويساله عن مدى صدقه هل هو 100% ولا 99 امال الكذاب هيعمل معاه ايه نسال الله ان يتوب علينا وعليكم وقال ابن ابي مليكه ابن ابي مليكه ده تابعي اللي جم بعد جيل الايه الصحابه ادركت ثلاثين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه يعني حصل 30 من الصحابه كل واحد منهم يقول ايه انا خاف ان اكون ايه منافق منافق سبحان الله ما منهم احد يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل يعني زي بالضبط ايه مين يشك في ايمان جبريل محمد تعالى مين يشك في ايمان ميكائيل اللي هم الملائكه الكبار دول قوي زي ما بيشكش في ايمان جبريل بيشك هو فانه منافق يعني زي ما هو موقن بدرجة إيمان جبريل موقن بدرجة نفاقه هو يعني بيتدلع بيقول أنا يعني كده من باب المنظرة لا ده موقن ومقتنع ومؤمن أنه من المنافقين دول مين؟ دول أشرف الخلق بعد أشرف الخلق سيدنا محمد أعظم الخلق بعد سيدنا رسول الله هم صحابته الغر الميامين رضي الله عنه اللهم احفظنا في زمرتهم يا رب وقال الحسن حبيبنا بقى البصر رضي الله عنه ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق بيتكلم عن مين عن الله عز وجل ما خافه الا ايه مؤمن فلا انت بتخاف من ربنا يبقى انت ايه مؤمن اذا امنته تبقى ايه منافق علامة النفاق انك تبقى امن ولك ما تلاقيش واحد يامن مكر الله الا كل منحرف اللي الست لابسه لغايه الركبه ودراعها باين وشرعها باين ووشها ورقبتها وقاعده مع ده بتتكلم مع ده تقول لك ده انا عندي ايمان في قلبي قد ايمان المصريات دول كلهم تبص كده هتتحدث ها وتلاقي واحد قاعد على القهوه ولا في النادي ولا يعرف لا صلاه ولا زكاه ولا خير ولا امر معروف ولا نهي عن منكر لا بقول لك ايه الدين ده في القلب وبينك وبين ربنا عمل خلاص وتلاقي الغلبان الشاب الطائع الصالح اللي بكاء قاعد في سبحان الله سباق الى بيوت الله بيخاف على القرش الحرام وبيخاف وبيخاف وبيخاف تجد هو اللي بيعيط وهو اللي زعلان وهو اللي سبحان الله في هوجه اليومين دول في الاعلام على على المساجد وعلى وعلينا وعلى ما, ما يهمكوش ولا تسمع اي كلام صح يا كلام اي حد انت المهم طالما انك معمر لبيت الله يبقى انت ممن امنت بالله واليوم الاخر انما يعمر مساجد الله امن باليوم اما يقول لك ده بقى في مش عارف شراب بتوزع وشراب بتخلي الناس تعيط وشراب تخوف الناس ايوه هنخوف الناس وهنخوف روحنا ربما نجد امنا يوم القيامه حدثنا نقرا الحديث بقى محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زيد سألت أبا وائل عن المرجئة طائفة من المنحرفين عقديا في تاريخ الإسلام قال حدثني النبي عبد الله أن عبد الله بن مسعود يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاب المسلم فسوق وقتاله كفر ادي حديث كتاب المسلم فسوق وقتاله كفر كم كلمة؟ خمس لو المجتمع المصري طبق الحديث ابو خمس كلمات ده هنبقى اعظم مجتمع في التاريخ المجتمع بتاع الصحابه طبقوا الحديث ده كتاب المسلم فسوق وقتاله كفر لو اي مجتمع ثبت فيه تطبيق هذا الحديث عمليا ثق ان هذا مجتمعا قابلا يشبه مجتمع صحابه رسول الله. الحديث هنا بقى هيجرنا عن الحقوق. انا جمعت لك حقوق المسلمين عندك من الاحاديث ومن الكتاب طبعا من القران الاول لقيتهم كم حق؟ 24 حق. يا خبر ابيض. ان شاء الله ربنا يعيننا باذن الله ونقدر ايه نفرض ايه ال 24 والله بقى وانا بقول كل حق واقف عند دقيقه او دقيقتين تراجع معايا مع نفسك يا ترى انت بتأدي الحق ده ولا بتاكله؟ فبقيه الحقوق انا اتكلم عن ايه دلوقتي؟ حقوق المسلمين عندك او حق المسلم على المسلم او حقك انت عند المسلم او حقوقنا على بعض نعملها كده حقوقنا على بعض ايه؟ توحد الله لا اله الا الله. اول حق حق نستهين به السلام السلام اسم من اسماء الله واسم من اسماء الجنه ربنا سماها دار الايه؟ السلام وكلمة سلام دي جاية من الايه؟ من السلم ومن السلامة ها تحياتهم يوم يلقونه سلام طب تعال للحسنات البلوشي بقى تعدي على مسلم تقول له السلام عليكم قال الملائكة يكتبوا لك 30 حسنة يقول لك وعليكم السلام ورحمة الله يكتبوا له 40 حسنة فتقول له السلام عليكم ورحمة الله الملك يكتب لك 40 حسنة يرد عليك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته الملك يكتب له 50 حسنة لأن ربنا قال ياخد الحسنة ويضربها في إيه؟ في 10 في 70 في 700 تبقى 30 بقت 300 بقت 3000 بقت إلى ما شاء الله رب العالمين من كلمة سلام قال لك كده وبس قال مع السلام مع السلام قال ما تلاقى مسلمان فتصافحا ليس في احد او ليس في قلب احدهما شحنة على اخيه يعني لا كاره ولا مبغض ولا حقد عليه ولا ولا ولا قال ايه الا تساقطت ذنوبهما كما تساقط ورق الشجر في اليوم الشامس يا اخي قالوا وبعدين مش كده وبس قال ده انا عديت على اخويا المسلم وسلمت عليه طنشني كبرا زعلان مني آه مستصغرني قدامه كان اصابني بخدمه وما عملتهالوش اي سبب قال ابن مسعود يا ليت كل الذين القي عليهم السلام لا يردون سلامي قالوا ليه يا ابن مسعود قال لان الذي يرد هو الله رب العالمين بس انت مش تعمل نبيه توطي صوتك عشان ما يسمعش هو لا انت كلم والله رد عليك ربنا يبعث لك صواب ان شاء الله ما ردش عليك رد من هو خير منه فاكرين انتوا سيدنا سعد بن معاذ الصحابه بقى جيل الصحابه ال ال ال سيدنا الحبيب جه قدام باب سعد كده السلام عليك يا سعد ما سمعش رد قال السلام عليك يا سعد ما فيش رد السلام عليك يا سعد ثالث مرة قال يبقى سعد ايه انت مش هنا ولا ايه؟ راح باهت مع ان الرسول يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع وكان مأذونا له صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد لما لقي صوت الرسول كده عرف انه مش جري وراه طلع من جوه جري وعليك السلام يا يا رسول الله قال له يا سعد لما لم تجب من اول مره ايه يا عم مستني ثلاث قال له لكي استزيد من بركه كلامك علي انا عايزك تقول سلام عليكم من هنا للصبح ها لان لما الحبيب يقول سلام عليك يا سعد يبقى سلام ولا مش سلام ها يا سلام ده السلام يحل في سعد وفي اهل سعد ها صح ولا لا؟ قل لا اله الا الله سبحان الله فكلمة السلام هل ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ أسلوا السلام بينكم. أسلوا السلام بينكم. سبحان الله. سلم على من عرف وعلى من لم تعرف. ومن علامات الساعة أن يصير السلام للمعرفة. اللي تعرفه تسلم عليه واللي ما تعرفوش ما تسلمش على الله. الحبيب كان يعدي على أي حد السلام عليكم. طب أنت ماشي لقيت ثلاثة جايين عليك اثنين مش مسلمين وواحد مسلم تعمل ايه؟ دوار قضية تقول له السلام عليكم وانت تقصد اخوك محمد المسلم طب لقيتهم هم الثلاثة ما فهمش محمد اشمعنى ثلاثة يعني؟ هجت كده خلاص ها واخد بالك انت؟ يا اخي انا بهتك يا اخي سبحان الله المهم ما شاء الله عليك ربنا يحفظ علينا عقولنا يا رب انت لقيتهم هم الثلاثة جايين عليك انت مخير بين حاجتين استنى لما هم يسلموا عليك ممكن واحد منهم يبقى لئيم قوي لك السلام عليكم ورحمه الله قال يعني قول له اهلا ازاي شفت الجو حر ازاي اي كلام طب انت دخلت المكتب لقيته هو قاعد في المكتب ما هو ما هو ملازم هتعمل له ايه؟ الوحده الوطنيه اقول لك حاضر خلي بالك قول له صباح الخير ازاي حالك النهارده؟ ما تقولوش السلام ليس الا على المسلم انا بكرر الكلام ده ليه؟ عشان بتكسف من الناس اللي بيكتبوا تقارير خايبه يقول لك ده بي- بيعمل فتنه طائفيه في الناس فتنه طائفيه ايه؟ انا نقول قال الله قال رسوله غير كده ما نعرفش نقول قال الله قال رسول الله سبحان الله وكان اليهود يمرون على رسول الله فيحيونه ويقولون السلام عليك يا محمد أي الموت عليك قل وعليكم وعليكم والله إن كان يعني سلام هيبقى أنتم خدتوا خد إن كان سام وموت رب هذا سبحان الله السيدة عائشة لم تحتمل لم تحتمل فقالت عندما سمعتهم مرة هكذا وعليكم السلام واللعنة أبناء الخردة والخنازير شوف رسول الله يا عائشة إن الملك ليس بالناحية ولا بالنبي ولا الأخبار يعني رغم هذا الكلام كله سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن ترد السيدة عائشة بكلمة تسيء إلى مسامع الملك حتى أن هم يقولوا كلمة شر سبحان الله وكان يقول وعليكم آب وعليكم كان أمر على الملك وعليكم خلاص إذا أنت إن رأيت مسلما فسلم عليه هذا هو الحق الأول إذا عرفت الحق ده وأهميته قد إيه وياما فيه ناس للأسف يقول لك إيه هو من الكذب الكبر على أهل الكبر طبعا خلاص. كبر يعني إيه؟ يعني أنت تبقى إيه؟ متكبر وتبقى فيه ما تبقاش إيه؟ متكبر تفصيل الخيال ها طب الكبر على اهل الكبر مرض يبقى انت احد الايه؟ احد المتكبرين صح ولا لا؟ يعني انت ليك واحد متكبر انت تعمل عليه ايه؟ هتسوء عليه العوض وتعمل ايه؟ وتتكبر عن ما ينفعه المتكبر ها لا يجب ان يكون ابدا المسلم متكبرا بل ان المسلم كله تواضع المسلم متواضع متواضع ولا تصعر خدك للناس ولا تصعر يعني تصعر خدك للناس يعني ما تبصش الناس من فوق لا الناس كلهم تواسيع لا يستمع الايه؟ هذا المسلم هذا الشيء يبقى اول حق السلام تاني حق ايه؟ ده مش موجود عندنا خالص حق الثاني ده ان تحب لاخيك شوف كلكم بتكملوا ازاي انا معقبين كلاما ما تحبه لنفسك وده بيقولوا اول درجات الايمان يعني لو ما فيش الدرجه دي يبقى انت لسه ما دخلتش على الحق ان تحب لاخيك ما تحبه لنفسك سيدنا عكرمه ابن ابي جهل رضي الله عنه في اليرموك وهو ينازع قال واحد قريبه بميه خد يا عكرمه فبص لاخ له بينازع قال لا لا ادي اخويا المسلم الشربه دي هو احوج مننا ان تحب لاخيك ما تحبه لنفسك شوف فاكرين القصه بتاعت زمان اللي كنا قلناها عن سيدنا سعيد بن المسيب الله يرضى عليه الفيران مالك بيته الله ائمن ما تجيب قط ليه؟ عشان الفيران تهرب قال لا لو جبت قطه الفيران تهرب تدخل بيت جيراننا فربنا يحاسبني يوم القيامه ده انت لو لقيت نفسك ديب تدخل بيت جيرانك انا مش هعلق لان انت فاهم يعني ايه تحب لاخيك اقل ما فيها ما تكرهوش يعني حب له الخير حب له الخير دي في ناس متبرمجه على حب الشر للناس في ناس متبرمجه على كده شغلتها كده سبحان الله اللهم حببنا في المسلمين وحبب المسلمين فينا يا رب العالمين الحق الثالث قال اهل العلم عدم الايذاء بالقول والعمل عدم الايذاء انت تأذي المسلم تنيمه منكد تنيمه تنكد هو وعياله تشق شكوى خلي بالك انت بايدك اللي تتلوح طب ما انت من حفر لاخيه حفره ها اقع فيها انت بتحفر لاخوك المسلم ليه؟ ما انت اللي هتقع فيها اخوك مش هيقع- مش هيحصل له حاجه خلي بالك انت مش الراجل قال له انا ايه ده؟ يمشي مع الملك كل يوم والله لكرر فيه الملك اخوه طب انت تعمل قال انت مالكوش دعوه بس راح للملك قال انت بتمشي الراجل ده بيمشي جنبك كل يوم وانت خارج من البيت لدار ال- السلطان بيت الحكم يعني خاصه الملك قال له ده راجل صالح بيقول لي كلمه طيبه قال ده بس بيقول عليك كلام وحش عليا انا والملوك دول ايه ودنيين قوي يا خبر ابيض يقول ايه؟ يقول انك افخر يعني ريحه بقك وحشه عارف لو واحد غلبان يقول له ايه يعني- ايه يعني ريحه بقك وحشة؟ لكن الثاني ازاي يقول عليه كده؟ قال له لا بس انا ملع. قال له بس ابقى اشوفه كده وهو بيكلمك ها يود وشه بعيد عنك قال له لما تشوف اخيرا الصالح ده كان يروح يقول موعظه للملك كل يوم اتق الله ظل حد الناس كلها الكبير اخ والوسط اخ والصغير ابن بر اباك صل اخاك اعطف على ابنك كل يوم بالتقرير موعظه فالراجل الحقود ده راح ماسك في اخينا الصالح ده وحلف عليه ان ياكل عنده اكله من ضمن ما اكله بطل بقت ريحه الراجل بقه ايه؟ فراح مشي جنب الملك مكسوف من نفسه ان يكلم الملك وريحه بقه ايه؟ برضه الملوك ليهم يعني فبيكلموا وعامل ايه؟ وشه بعيد عشان ايه؟ عشان ريحه بقه ما تروحش للملك. الملك قال ايه؟ كلام الراجل ايه؟ التقارير اياها طلعت مظبوطه. خلي بالك انت. راح كاتب كتاب لخازن بيت المال. وكتب على الجواب من بره الى خازن بيت المال عشان ياخد الجواب ايه؟ يطمئن. وكتب ايه في الكتاب؟ إذا وصلك حامل هذا الكتاب فاقطع رقبته العشاء ان شاء الله قادم نسمع الاذان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل اخذ الجواب وخرج الحقود الحقود قاعد على الباب مراقب العملية قال له خير الملك ادالك ايه؟ قال له اداني جواب لخازن بيت المال يبدو انها إيه؟ يديني عطية ولا حاجة التاني قال خارج بيت فالحفيد قال له اخوك غلبان وفي ضائقة مالية تديهوليك انا قال له خد يا اخوك هو انا ما اعرفش ايه اللي فيه شوف الانسان اللي في القرن الابيض ازاي ان ربنا ينجيه والزي الثاني خد الجواب بقى ماشي فخور بقى عطيه الملك وراح على خاتم بيت المال خد يا عم راح فاتح الجواب راح الراس اقفلوا الباب هات السيف ايه قال ده نفع راسك يا عم ده قال آه، من حمل هذا الخطاب اقطع رقبته اه فمن حفر لاخيه حفره آه. وكان في السجن الحربي سنة 65 برضه شيء شيء يذكر يعني ها واحد مسجون غلبان وسط اخواننا فما فيش ما حلتوش حاجه يرشي بيها الايه؟ ال- ال- ال- الشاويش والضابط فمطلعين عينيه ايش ضربه وايش رفضه وايش شتايمه واللي بيدفع لا يدفع خلي بالك انت ف يعمل ايه يعمل ايه على الاهانه و- وجوع وضرب وشتيمه و... له قريب بيشتغل على سفينة في البحر يجيله كل شهرين اجازة يروح يزور ايه ابن عمه ده انا بقول لك ايه انت من البلد اللي بتنزل فيها تبعت لي جواز عمك اللي في اسبانيا مات وساب لك 3 مليون جنيه استرليني انت وبنت عمك انت ليك مليون ونص هي مليون ونص قول حدائق غناء في مدريد وفي آه، مش عارف قرطبه وبرشلونه وفي الله الله بس انت كل شهرين تشكني جواب المهم الضابط اياه ده معروف في الكتب او تحت خاص نقيب اسمه محمود يفتح الجوابات على المساجين تقول إيه؟ فتح الجواب ليه ايه؟ السجين الغلبان ده ايه؟ اتفتحت له لسه الاسد والتاني ما حسوش المؤاخذه يعني لو باعوه ما يجيش 3 مليون مش حد عمه سابه 3 مليون قال تعالى الغلبان ده اسمه اسماعيل اسماعيل ايه؟ اسماعيل ايه؟ يا راجل قال الله احتمال انا من كتر التعذيب حصل لي بتخيل ان الراجل بيشتمني وانا بيحترمني عايز ايه؟ قال اه يا عم مش تقول لي ان ليك عم وبتاع وبتاع. قال اه يا ما رضيتش اقول لك يعني هقول لك ليه يا عم وبتاع. لا لا لا ازاي الكلام ده؟ انت تعيش معزز مقرب قعدتك تبقى في مكتبي هنا مش في الزنزانه بتدخل على النوم بس الاخر المعتبر تروح لاسماعيل والغير ويقعد يخبط قاعده لما اطلع انا هوظفك عنه 500 جنيه استرليني في الشهر تاني كان خمس سنين 500 كده كان موظف الحكومه ب 17 جنيه 500 جنيه لا اشغلك عندي انت نمسك مدير امن الشركات بتاعتي خلي بالك انت عاش معزز مكرم قال له بس اول يوم ما خرج قال له انا ان شاء الله هسافر بس على طول على اسبانيا اشوف موضوع الميراث ده وهبعت اجيبك طبعا انا كده ظابط مستني لغايه دلوقتي سبحان الله وايه واسماعيل مدارس خد اسماعيل لا اله الا الله قاعد مستني الخير لكن آه الطماع ده والحقود والحسود ده هيتوحد والانسان الراجل القانع ها، المتوكل على الله صوت ربنا بيفتح له الابواب ويقنعه بما اتاه اللهم قنعنا بما اتيتنا يا رب العالمين فرق يبقى عدم الايذاء بالقول وبالعمل لا بقول لا ما تاذيش مسلم اوعى من اذى مسلم حاجه هذا المسلم ده امر صعب خطير ال- الحق الثالث او الذي يليه او الرابع التواضع لكل مسلم التواضع قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام مسلم وان امرني ربي ان تواضعوا فلا يفخر احد على احد لا يفخر احد على احد وان الله أخبرني بأن أهل الجنة ثلاثة الجنة كم نوع؟ ثلاث أنواع إمام مقسط متصدق وفق ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال وأن أهل النار خمسة الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه يعني ولو إبرة يكون الأمانة في إبرة بأي حاجة خائن على الله والكذاب والشرير الفحاش أبو لسان زفر في ناس لسانها متركب شمال عمره ما يطلع كلمة طيبة من بقه والعياذ بالله رجل الأعرابي دخل على الأمير والأمير ده ما كانش من البلد دي فالأعراب هيموت من الجوع وقاعدين يومين ما كلش الصحراء طويلة أول ما وصل جئتك من بلدتكم قالوا مرحبا هاتوا لي أكل الأعراب أخذ آكل كيف حال زوجتي؟ قالوا بخير حال أيها الأمير وابننا عمير بخير حال يملأ البيت ضجيجا وج- وجملنا رزيق قال له في صحة وعافية وكلبنا عنبر قال له يملأ ال- ال- ال- القبيلة نباحا حضر أبيض والدور قال له الدور عامرة فليه الراجل بيجاوب إجابات مش مش مقنعاه فقال للعبيد ايه شيلوا الأكل مع شايلين الأكل قال له قول لي بقى كيف حال كلبنا عنبر قال له لقد مات وما الذي اماته الشرق بعظمة من عظام جملك رزيق قال الله الله الله الله الله امات رزيق قال له من كثرة من كثرة حمل الطوب الى قبر زوجتك ام عمير قال له الله يا ام عمير ماتت جدي قال له من حزنها على عمير قال له لا يا عمير مات لقد وقع الدار على رأسه ها لا لقد قلت غير هذا أن أترفع الأكل من أمامي وتريد أن تسمع خيرا يعني كده سيبنا بها الأول وبعدين أنا بقول لك يعني سبحان الله. لا هو مصدق لا في الأولى ولا في الثانية التواضع التواضع والله يوم الجمعة كنت صادقا على المنبر وجدت أن ألقى مصريا متواضعا طبعا هو فيه بس قلة والشاذ الجماعه الاصوليين يقولوا ايه؟ النادر لا حكم له. يعني النادر ما تقدرش تعمل منه قاعده. سوف ياتي زمان على امتي ها يقال ان في بني فلان رجل امين. يعني ممكن تقول ايه؟ وزاره الز- الزراعه دي فيها م- مدير امين دليل على ايه؟ يا معزم ما- ما- يا عم بقول لك ايه الغايب انا بقول لك ايه ما ما والسنه الزراعه اما اشتم بني جلدتي احسن لما اتكلم عن حد غريب فالقضيه سبحان الله ان العبد مننا سبحان الله يعني يعني بينقي كده كام واحد متواضع كده قله والكل لا عيل متواضع ولا كبير متواضع ولا ولا زوجه متواضعه ولا بنت كل واحد سبحان الله يعني عمل ان هو ابو العبيد هو اللي كان كل حاجه توحد الله لا اله الا الله الحق الذي يليه لا تسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض واحد قال لك كلمة عن واحد من نم لك نم عليك اللي هينقل لك هينقل عليك اوعى تسمع كلامه وبالذات لما تزعل من اخوك او من مراتك او من جارك عند الزعل بقى خطباء بقى الايه البلاوي يشتغلوا اللي هم محضر الشر مش محضر يقول لي يا أخي خليك محضر خير لا ده بقى محضر شر اللي عارف يقول عليك ايه ولا انت فاهم حاجه يقول له الثاني يروح يقول له ايه يقول لك و- مطرح ما تحط راسك حط رجليك أه، وهكذا يشعل الدنيا لكن لا انت خليك بردا وسلاما ألا تسمع بلاغات الناس لنا وكان الحسن رضي الله عنه إذا جاء أحد ليقول له إن فلانا قد اغتابك عارف يرد عليه يقول له إيه؟ ألم يجد الشيطان رسولا للشر سواك؟ الشيطان دور على رسول للشر بقيت الناس تهدى. يا لا لي تتكتم ولا لا؟ وسيدنا عمر بن عبد العزيز قال لهم ايه؟ قال اللي يدخل علينا هو امير المؤمنين له شرور ألا يغتاب عندنا أحدا الشرط الأول ولا يمتدحنا ما يمدحناش ما يقولش اللي انت اللي فيهم ولا لا لا يغتاب حد ولا ايه ولا يمدح وبعدين قال وان ينقل الينا حاجه من لا يستطيع نقلها واحد صاحب في ازمه ومش قادر ينقل لنا الشكوى بتاعته يبلغنا بيها سبحان الله قال فلم يدخل عليه الا العلماء طبعا والناس اللي تدخل عند الناس دول هيعملوا ايه؟ يا يغتاب واحد يا يبكت عليه بكلمتين يا سبحان الله لا لا لا, لا يقول الناس كويسه وراضيه وتمام ومفيش مشاكل ها لكن الصادق هو الذي ايه ينصحك في الله عز وجل لان المؤمن مرآة اخيه سبحان الله سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول ايه لا تحدثوني عن اصحابي بسوء فاني احب ان اخرج اليهم وانا سليم الصدر يعني ايه يعني سبحان الله ما ما- ما تخ- ما تتكلموش ع- على حد بشر عني عشان ما اطلعش انا ابص عليه واقول الله ده الكلام برضه اللي يقعد فوق الصف ويتكلم على الكلام ده لا لا بلاش كده ما تغتابش حد عند حد ولذلك اش- اشفعوا تؤجروا يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابه ايه اؤخروا طلب الواحد منكم ها كي يشفع اخوه كي يؤجر عند الله يعني واحد يطلب طلب الرسول يسكت شويه عشان واحد من اللي جنبه يقول ايه اقبلوا حتى يا رسول الله يعني يبقى وسيله ايه؟ وسيله أه، يا سلام شوف شوف شوف الحديث صلى الله عليه وسلم وفي موقف ثاني يقول ايه؟ ال ال ال واحد اعرابي جه شتم الرسول خلاص. الرسول سكت والعادي بيسمع الناحيه الثانيه وبعدين راح الراجل- الراجل جاي من الناحيه الثانيه من ناحيه وجه الرجل راح الرسول معاه عادي بيسمع الناحيه الثانيه ثلاث مرات راح مشي طب النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم أشحت عن وجهه لكي يقوم أحدكم ليقتله قال له يا رسول الله ولم لم تشر إلينا طب أنت بس كنت تشيك يعني إيه؟ ها خمسة كده قال لا ينبغي أبدا أن يكون لنبي خائنة أعين ممكن أغمز لكم وأعمل لكم حركة مش ممكن شوف شوف شوف سيدنا الحبيب شوف سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ها تقول لي أدوس عشان حد يقوم يقع ده واحد بيهجو ده ده ده, ده, ده, ده بيكفر بالله ورسوله ورغم ذلك الرسول سأل عشان حد يقوم قال قال الرسول بس انت ادينا إشارة قال لا ما تجيش إشارة الرسول صريح اقتل فلان يبقى اقتل فلان بس صلوا عليه فوت عليكم ولا ايه؟ ده انت لسه تاخد شويه حقوق كمان ده في كليه الحقوق بيدرس لي ب 6000 قانون ده انا بديك 24 قانون بس ها خليهم حتى على اربع اسابيع بدل على اربع سنين أبدا. الا يهجر فوق ثلاث يعني مخاصم اخوك من سنه 70 سمع الكلام ها واللي مخاصم عمك من ساعه ما اتولدت وابوك الله يرحمه قبل ما يموت وصى وصيه جائره لو رحت لعمك بعد ما موت هتقلل في قربتك لا انت نفسك تقلل في قربتك وخليك تروح العمر هذه وصيه لا تنفذ وصيه بقطع رحم ده كلام وصيه بقطع رحم ده سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم جاء ليوصينا بصله الرحم كان يعمل ايه صلى الله عليه وسلم كان تجيب السيده حليمه مرضعة شوف حليمة سعدية حلم وسعادة وأم آمنة بنت وهب أمن وهبة وأبوه عبد الله واللي خليته على إيديها الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف الشفاء تشوف المسميات اللي حواليه غريبة اللي جمعها كده لابد أن لها حكمة ولا إيه؟ يعني أم آمنة بنت وهب ابوها عبد الله على غير اسماء الجاهليه لا عبد الكعبه ولا عبد العزى ولا عبد الله ها خلي بالك وبعدين خليته على ايديها اشتفاء ام عبد الله ياه ياه سبحان الله العظيم وبعدين حاضنته بقى الجده بتاعته المربيه ام ايمن ام ايمن وكانت روميه من بلاد الايه؟ الروم فكانت اللغه العربيه بتاعتها متكسره يعني ما تنطقش اللغه العربيه صح ف- فجم في غزوه بدر قالت اذهب معك يقول لها يا اماه تقول له اذهب معك ما عندها 80 أذهب معك خلاص راحت معاه ملازماه في بدر فتنادى على الصحابة تقول إيه؟ قاتلوا ثبت الله أقدامكم وما تصلحش لسانها في الإيه؟ في الشيء لأن بتعرفش التاء والظاء ها والذال ده لازم إيه؟ طلع سنة فهي أعجمية مش عربية فمش عارفة تقول ثبت الله أقدامكم لا ثبت الله ثبت يعني قيد ده سمي السبت سبتا لأن اليهود إيه؟ ما يتحركوش فيه قيدوا فيه سبحان الله فثبت الله الرسول في إيه في المعمعة والكتاب يا ام ايمن القاتل كان الله معك لا تقولوا ثبت فان التثبيت من التقييد شوف الرسول وزنوا معاها وزنوا معاها وام ايمن دي حصلت لها معجزه كرامه هاجرت بعد هجره الحبيب يومين ثلاثه اربعه لقيت الرسول مش في مكه وحشها بعد ما هاجر لوحدها شوف من مكه للمدينه ست عندها كام و80 سنه واحده تقول لك اه قفشناك اهو يبقى يجوز السكه لا يا حبيبي ما كانش لسه بقى نزل التسليع ها لان لا تسافر امراه ها اكثر من 80 كيلو الا مع جماعه عشان بقى ايه نقفل الباب على الموظفات اللي بتنطط في اسكندريه كل يوم واستاذ الجامعه بتاعها في يوم المهم يعني خلينا احنا ايه خلينا في ام ايمن آه ايه اللي نازلين من تحت ام ايمن ام ايمن هذا كيف كيف معلش يعني كده ام ايمن فرغ الماء منها الماء خلصت وكادت ان تهلك في حر الصحراء فاذا برشاء ودل رشاء حب مضيء ودلو لم تر جماله قط كانما يهبط اليها من السماء وهي فوق بعيرها فشربت فلما وصلت الى المدينه قصت على الرسول القصه قال شربه هنيئه يا ام ايمن لم تظمأ بعد ذلك فعاشت كانت لا تعطش ابدا الا ان تشرب الماء طبيعيا وامرا عاديا. يعني ربنا كان ربنا سقاها يعني شرب هنيئه مريئه قبل ايه؟ قبل قبل ان تشرب من يد ها ربيبها صلى الله عليه وسلم على حوض الصوت، اللهم اسقنا من يد النبي شربة لا نظمأ بعدها ابدا يا رب العالمين. يا رب يا رب يا رب يا رب. يبقى الا تهجر اكثر من ثلاث يغلب هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام اه طيب ان برضه قبل ما انتقل للجزئيه دي برضه ان من جاءه اخوه متنصرا من عذره يعني انا غلطت في حقك وجيت بقول لك حقك عليا انا اسف ولم يقبل عذره صادقا كان ام كاذبا يعني المعتذر ده سواء صادق ولا كذاب والثاني ما قبلش هذا الذي لم يقبل لم يشم رائحة الجنة يوم القيامة. يعني لما مراتك تعتذر لك تقبل عذرها خلاص ما ت- ما تبقاش شكك بقى ما تبقاش خميرة عكنانة في البيت ها يعني عديها عديها لأن الحياة على كده وكده والست برضه مش طول ما قاعدة مع جوزها مشغلة 111 من حواليها لا الراجل عايز شكل بسام فإذا نظر إليها شرفت مش غمته مش نكدت عليه مش عين اول ما يطلع البيت الصبح على الشغل الحمد لله لا والله بالعكس الراجل لما يرجع البيت يبقى يعني يبقى مبسوط مش ما يصدق يفك يبلغ في كاس عند الراجل عسكري بتاع الجيش اول ما ياخد ال- التصريح عايز ينط مع الكوش بس ابعد من نفس التشويش بس هو قال لك التوجيه يفعلوا حبايبنا كلهم يعني يبقى يا سيدي ألا يهجر أكثر من ثلاث الحق السابع أن لا أن أن يحسن لكل منهم ما استطاع هم المحسنين بقى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إيه؟ محسنون الذين هم محسنون المحسن بقى مين المحسن؟ أي اللي خد صفة من صفات الله عز وجل لأن الله إيه؟ إن الله يأمر بالعدل والإيه؟ والإحسان والإحسان وكتب الله الإحسان على كل شيء بس دايما انا بوعظ وبنصح اخواننا الخلرجيه واخواننا بتوع المذبح ما يذبحوش الفرخه قدام اخواتها ولا يذبحوا المعزه قدام اخواتها لانك بتموتها كده مرتين راى النبي قصابا قصاب يعني ايه؟ جزار يذبح شاة امام امها قال وبعدين الدور جاي على الام قال أما في قلبك من رحمة أتريد أن تميتها مرتين معقولة شوف شوف شوف الرسول كتب ال- ال- ال- الرسول أمرنا بالإحسان والله كتب الإحسان في كل شيء حتى في الذبح الحب الشفرة سن السكينة كويس وبعدين ريح الذبيحة ريحها وما تخوفهاش بص على الفرخة وهو بيجيب الفرخة عين من القفص بص على البيت الفرخة بتعمل ايه؟ تجري تنساوي في القفص ما تذبحش الفرخة قدام اخواتها بس اوعى انت مروح كده تعدي على الحاج مدبولي الفرارجي وهو فيه بالسكين بقول لك يا حاج مدبولي راح عليها راجل ما عندكش رحمه البعيد الشيخ دلوقتي الشيخ دلوقتي هيصلي عليكم الجمعه اذا كان يعني ما ما- انت برضه تخلي بالك ما انا اتكلمت الحاج مدبولي وفيه بالسكين او عقد كل حاجه مدبول وكل فرج فعلا ويعني انا ما بقول اسماء اه يعني يكون كده فتقرب احيانا انتوا حبايبي كلكم يعني وانا احبكم في الله عز وجل طب الحق الذي يليه الا تدخل عليهم الا باذنهم اه باستئذان عن طريق تليفون كان موجود عن طريق خط بال ما يعني ما تتحينش الفرصه وتقعد تخبل ورا شجره قدام ورا بيتهم كده ايوه او لمحته جايه وراه يمكن يا اخي مش عايز يقابلك كان عنده ظروف في بيته يمكن تعبان بيته غير مهيأ لاستقبالك الناس صارت تعذر الناس اعذروا الناس وتقبلوا اعذار الناس وابحث لاخيك من عذر الى سبعين عذرا فان لم تجد له ولا عذر واحد قل عسى ان يكون له عذر انا لا اعرفه يمكن يا اخي له عذر انا ما اعرفوش مش على طول انت عامل مصلح اجتماعي لا اتقوا الله في الناس لازم تطرق الباب باستئذان شعيب آه، اتعب ولا ايه؟ أت- طماع تعبت تعبطه لقي راجل راجع بأكل على بيتهم راح راجع وراه الراجل راح خلي باله راح قتل الباب استنى اتعب شويه الراجل حط الاكل وعياله وبناته راح تفور عليه الصور قال له يا اتعب يا اتعب اتق الله في بنات كلام بنات قاعدينها قال له قد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد انت عارف انا مش مش اوصل ابص على بناتك انت عارف بالظبط انا ايه ببص على ده لا، هذا حرام هذا حرام من ضمن ال- الحاجات ال- ال- الدخول على الناس من غير استئذان احيانا تطلب في التليفون تلاقي اثنين شخصين مع بعض على الخط كان خط معلق مع خط ما ده التليفون ده فضايح برضه ها؟ واحده بتشتكي حماتها انت مثلا حماتك مورياك الهنا خلي بالك انت فانت سمعت ديالوج بين واحد وواحد بيشتكي حماته انت عملت فيا وصوت وورتني ومرتني تدخل انت من باب الايه؟ وانا كمان والله يا شيخ انت عارف لو خش من ده انت لقيت اثنين شخصين مع بعض والخط معلق اقفل السكه خلاص اقسم معاك ان كده اختراق السمع ده حرام بقى التجسس حرام التجسس حرام سيدنا عمر سمع اصوات غريبه كده ايه ده خبط على باب حد فتح تصور الصوت لثلاثه شباب قاعدين يشربوا خمر قال يا اعداء الله اتظنون ان الله لا يراكم واحد منهم لسه ما اتصلش قوي قال يا امير المؤمنين عطينا الله في واحده واعطيته انت في ثلاث قال السكران الفقيه ده طب افتحولي راح نازل فتحولي انا اعطيت ربنا في ايه بقى قال اولا لم تستأذن ولم تستأنف ولم تسلم هذه حقوقنا عندك عصيت الله في هذه الثلاث ونحن عصينا الله في واحد ولاقي مرة شاب جاي وجاي بزجاجة خمر أو حاجة فيها خمر الولد جاي شاف امير المؤمنين جاي قال يا خبر جالك المتفخخه اللهم لا تفضحني امام عمر واعاهدك يا رب اني قد تبت اليك توبه خالصه نصوحه سيدنا عمر راح داخل عليه منعك قال له هذا خل ففتحها سيدنا عمر فوجدها خلا من صدقت نيته وصدقت توبته تاب الله عليه اخر حق بقى ان شاء الله انهم نصلي باذن الله ان أن يخالقهم بخلق حسن يعني إيه؟ الأقرب الناس لرسول الله في الفردوس الأعلى يوم القيامة أول شرط قال لنا إيه؟ أحاسنكم أخلاقا لأن أعظم ما زكى به الله عز وجل رسوله قال له إيه؟ وإنك لعلى إيه؟ لعلى خلق عظيم ودي أعظم تزكية لرسول الله سبحان الله يعني زي ما شوقي رحمه الله عليه يقول ايه زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع العظماء فإذا رحمت فأنت أم أو أم هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء وإذا حفظت فللمنابر هزة تعر النبي وللقلوب بكاء تقول يقول فيه كده كلام يعني الله أعلم يعني أنا أنا, أنا من قرار النفس أقول إن هذه الكلمات ربما تغفر لشوق ما صنع لأنه أعظم المدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم من مدح سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ومدح إيه؟ لا يخرج بالإنسان عن عقيدته لأن للبصير بعض الهفوات أو الترهات أو الشطحات في البردة البوصيري تعدى الحد شويه في الكلام البوصيري يمدح قوي زياده عن اللزوم والمسلم لا يعني له حدود في المسجد فصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم احاسنكم اخلاقا ها الموطؤون اكنافا المتضعين يعني الذين يألفون ويؤلفون الناس اللي الناس تاخد على بعض بسرعه طوارئ كده مش عامل روحه بتاعه وقاعد يتكلم الناس من مناخيرها ويتكلم من طرف بقه ويسوح لده ويدخل في ليه؟ ليه؟ لا لك عند الناس البر شيء هين وجه فاق ولسان لين بق كلام حلو مش المصري يقول لك يا اخي عايزين بقين كلام حلو زي ما هقول بق كلام حلو ها؟ ممكن سبحان الله تقول كلمتين كويسين حتى يقول لك يا اخي خليك مع حضر خير ها؟ واحد عربيتين خبطوا في بعض من الدق سنتين كده المهم الناس مش عارف كام وكل واحد فيهم يقطع ايه 20 قاضي و20 مفتي و20 قانوني تلاقيهم فجأة ولا واحد منهم يعرف حاجه في القانون دلوقتي كلهم لا انت وصلت انت وصلت طلع واحد عجبني الكلمتين قال ايه؟ قال انت يا استاذ عربيتك اتخبطت؟ قال له قال له انت عربيتك اتخبطت؟ قال له قال له انا كان كارثه السياره امال يعني انت ما بتخبطوش انا اكل منين؟ وحول الارض من وجهه نظره هو من وجهه نظره خلاص قاعد قال لك امال انا اكل عيش من ايه؟ ها؟ زي الدكتور اللي يقول لك والله الناس بتعياش امال انا يعني اقتلها بقى واروح ولا العياذ ها؟ وهكذا سبحان ربنا يرزق ده من ده ويسبب النفع ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لو ديم الصوام وبيع وصلوات ومتى يذكر في أفعال هكذا هكذا يعني ربنا بي- بي- يعني الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا الناس بتخدم بعضها شئنا أن أبينا كل واحد له قيمة في المجتمع كل واحد يخدم الثاني جانب تلاقي المدرس تلاقي المحامي وتلاقي القاضي وتلاقي المهندس تلاقي السباك وتلاقي النجار وتلاقي كل مهنه كل ده بيخدم ده وده بيساعد ده وده بيشتغل مع ده وده وفي مهن غريبه جدا سبحان الله وسبحان الذي يرزق العباد بعضهم من بعض ها سبحان الله طيب خد كمان حق بقى عشان ايه؟ يبقى انت خدت 10 حقوق ان يوقر الكبار وان يعطف على الصغار وان يعطي لاهل العلم حقهم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه هذه حقوق عشرة من حقوق المسلم على أخيه المسلم ولنا في اللقاء القادم إن شاء الله بسبب الحقوق شكر الله لكم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته